طيب بسم الله الرحمن الرحيم المفروض هنكمل في قراية آه، رسائل بولس من الإصحاح التاسع لكن هو الإصحاح التاسع متقسم جزئين بدايته بيبتدي بولس يتكلم عن آه، بني إسرائيل وبعدين بيتكلم عن امتيازات بني إسرائيل اللي ربنا أعطاه لهم وبعد كده من المدخل ده بيبتدي يرجع تاني لان هم نسل ابراهيم ويتكلم مره تانية في القصص اللي موجوده في سفر التكوين غالبا ده احنا مش هن... مش هنلحق نشرحه النهارده لكن احنا هنتكلم بس في اه، اول خمس نصوص هو بيقول أقول الصدق في المسيح لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع يعني هو عاوز يقول إن الكلام اللي أنا بقوله ده ده مش رياء يعني فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد لا ده هو كده منافق بصراحة ليه بقى؟ يا اصل مهما حصل محدش يتمنى ان هو نفسه يدخل النار علشان غيره يدخل الجنة مهما كان ده يعني حتى عن الانبياء العظام في الاحاديث الخاصة ب ب بالقيامة ان قومهم بي بيجوا يكلموهم فيقول فيقولوا ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله يعني الغضب ال- اليوم لم يغضب الله عز وجل قبله قبل كده زيه ولا بعده هيغضب زيه غضب ليس له مثيل فطيب اتوسط لنا نفسي نفسي الا لما هيجي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشفع لنا فيتشفع آه، ل- للناس في يوم المحشر وربنا عز وجل هيفتح عليه بمحامد ما ما فتحهاش او ما وهبهاش ل- لاحد قبله قبل كده فربنا يقول له سل تعطى فيقول يا رب امتي امتي فقصه ان حد يقول لا ده انا ادخل النار اكون محروم محروم يعني إيه؟ يعني خ- يعني آه، ملعون مغضوب عليه يتحرم من الخلاص ويتحرم من البر ويدخل النار ليه من اجل اخوتي انسبائي حسب الجسد يقصد مين آه، حسب الجسد انسباؤه دول ولا اخوته انسباؤه اللي هم ال- اليهود اللي هو منهم فاحنا قلنا ان اصلا بولس في الاساس كان اسمه شاول من مكان اسمه طرسوس في مكان معين في تركيا حاليا فهو اصلا يهودي وكان فريسي وكان اسرائيلي وقعد يقول اوصافه كتير تمام فهو عاوز يقول انا اتحرم وهم ي- يبقوا حلوين وربنا يرضى عنهم المهم يعني هو بدا بدا الدخله دي على اساس انه في النصين القادمين اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده إيه، بيتكلم عن امتيازات بني اسرائيل يعني اللي هو يعتبر من انسبائهم حسب الجسد او هم اخواته وهو من نسل اليهود من بني اسرائيل يعني فبيقول ايه الذين هم اسرائيليون المقصود بالذين هم اسرائيليون معناه يعني هم من نسل اسرائيل اللي هو المفروض بحسب الفهم اليهودي وبحسب الكتاب المقدس يعقوب عليه السلام وان هو المفروض يعقوب عليه السلام خد لقب اسرائيل لما كان بيصارع مع الله وغلب في الاخر فربنا باركه و- وقال له انت من النهارده تدعى اسرائيل طيب ال الكلام ده موجود فين آه، هو ما احنا قريناه قبل كده في كتاب غريب ومحير لكن انا ساشير الى م- مكان النصوص آه، سريعا يعني اهو يعقوب يصارع الله ويغلب ده العنوان في ملزمة آه، كتاب غريب ومحير في التكوين 32 من 22 ل 32 ثم قام في تلك الليلة كذا كذا وبعدين في النص 24 وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر وبعدين فضل ماسك فيه وقال له آه، لا أطلقك إن لم تباركني وبعدن في الآخر قال له ما, اسم ما اسمك فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل فيبقى اسرائيليين معناهم من نسل يعقوب وبعدين في الاخر آه، بيقول لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت وبعدين في العدد 30 بيقول فدعا يعقوب اسم المكان في نئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي فالمسيحيين بي- بيعتقدوا ان ده ظهور من ضمن ظهورات المسيح قبل التجسد وقلنا ان في فرق ما بين الظهور وما بين التجسد ان ان الظهور هو بياخد الشكل وبياخد الهيئه لكن المفروض ما فيش اتحاد ما بين اللاهوت والناسوت وما بيكتسبش الصفات والكلام ده كله. طيب يبقى دي القصة ان يعقوب اتبارك لما صرع الاله وكسبه باركه خلى اسمه اسرائيل بدل يعقوب فاسرائيليون يعني من نسل يعقوب في بس ال ال ال المسودة اللي انا عاملها دي آه، بغض النظر انا حاطط الترجمات مفيش في فرق يعني كبير في الترجمات لكن قلت آه، احطهم مش مشكله ال- ال- المرجع اللي انا جايب منه كل اقتباسات انا ما حبيتش ادوش نفسي في الج- في الجزء بتاع شرح هذه الصفات اللي بولس بينسبها لبني اسرائيل اللي هو بحسب ال- الفان دايك اللي هم آه، اسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعباده والمواعيد ولهم الاباء فدول ثمان حاجات ذكرهم وبعدين في الاخر ومنهم المسيح حسب الجسد والنص اللي فيه مشكله بقى الكائن على الكل الها مباركا الى الابد امين فهو بينسب لبني اسرائيل ان ربنا فضلهم هم اسرائيليين لهم التبني المجد العهود الاشتراع العباده المواعيد ولهم الاباء الاباء البطارقه اللي هم ابراهيم واسحاق واللي جه منهم يعقوب فهو ذكر لهم ثمان حاجات وفي الاخر التسعه ان كانه بيختم باهم حاجه يعني تميز بيها آه، بني اسرائيل ان جه منهم المسيح فده آه، دليل ضمني ان المسيح من بني اسرائيل والنصوص بقى اللي اللي احنا عارفينها في العهد الجديد ان هو الى خاصته جاء وخاصته لم تقبل ولم ارسل الا لخراف بيت اسرائيل الضاله فهو هنا بي بي بيقول بشكل ضمني ان من ضمن مميزات بني اسرائيل ان المسيح جه منهم. طيب كلمة إسرائيليون دي خلاص فهمناها بس نقرأ التعليق بسرعة وترجمه أنا جايب كل ال ال ال التعليقات دي أو الاقتباسات من كتاب A Handbook on Paul's Letters to the Romans اللي هو رسالة Paul letter to Paul to the Romans السلسلة بتاعت ال UBS UBS handbook series بتاعت ال... بتاعت رساله بولس الى اهل اهل روميا وشرحت المرجع ده كتير انه يعتبر مرجع في في الترجمه ان اي شخص بيترجم نص العهد الجديد اليوناني بيرجع للمرجع ده علشان يعرف ايه المعاني اللي بيحتويها النص اليوناني بحيث لما هيعبر عن هذه المعاني في ترجمه م- ما يخرجش عن المعاني دي او او كده يعني يوصل المعنى المظبوط للنص فهنا هو بيقول التي اي في today's English version translates uh, Israelites يعني بيقول ترجمة إنجليزية بترجم Israelites يعني إسرائيليين as God's chosen people شعب الله ال- المختار because the emphasis in the present context is not upon their uh, racial origin but upon the fact that God chose them to be his own people يعني هو عاوز يقول الموضوع هنا مش م- مش المقصود بيها إيه، هم إيه، جايين من مين تحديدا لكن هو كأنه بيكني البركة اللي حصل عليها يعقوب فان دول اسرائيليين زي اسرائيل يعني حصلوا على البركه وهم مختارين وربنا انعم عليهم والكلام ده كله ده المقصود يعني من ان هم اسرائيليين طيب هو على العموم المعنى ال- المعنيين آه، مظبوطين فيبقى هو بي بيكني بلقب اسرائيليين على اساس البركه اللي حصل عليها يعقوب وهم إيه، كملوا بقى في الطريق ان هم كمان مباركين ومختارين وربنا انعم عليهم وكده طيب في بقى آه، ولهم التبني حوار التبني ده بقى احنا مفروض شرحناه قبل كده كتير في النصوص اللي هو ذكرها في الاصحاحات اللي قبل كده انهي اصحاحات آه فالذي قام لأنكم عشتم آه أهو في النص اللي بيقول لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله وإذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني فكرة التبني دي فهم المفروض ان وبرضو ان انا اولاد الله الفكره دي كلها المفروض ال- المسيحيين ب... ايه عملت إيه؟ قفلت الشاشه طيب مش مشكله طيب مش مشكله ف المفروض ان بني اسرائيل هم في ال- فكره التبني وان هم ابناء الله والكلام ده كله ده موجود عندهم في ال- من الاول في العهد القديم فهو كان بولس بيقول يعني عاوز يربط ما بين الف- الفهم اليهودي للتبني وان هم ابناء الله بالفهم المسيحي للتبني فهو المفروض ان ان ان بولس بيقول ان المسيح هو ابن الله وبقى ابن الله لما قام من الاموات وبعدين لما احنا بنآمن احنا كمان بقينا ابناء الله بالتبني فبقينا زينا زي المسيح فبالتالي احنا كمان هنورث المجد اللي المفروض للمسيح فاهم ازاي الحياه الابديه واللي بيرمز بيها بقيامته من الاموات والحياه اللي حصل عليها بعد الموت فهو بالقيامه بقى ابن الله برضه بالتبني احنا لما بنؤمن ونتعمد ونختص ونقوم احنا كمان نبقى ابناء الله بالتبني فنحصل على الحياه فهو عاوز يقول ان بني اسرائيل المفروض اللي هم متقال عنهم ابناء الله من زمان من العهد القديم هم الاحق بده لان هو في ال- في الكلام اللي بعد كده بيربط التبني ب- بالمجد انهي المجد برضو اللي هو كان كان بيتكلم عنه آه، في الاول ان الخليقه كلها هي كمان منتظره مجد ابناء الله والكلام ده بس هشيل النص اهو في روميا 8 ل- آه، آه، 8 19 لان انتظار الخليقه يتوقع استعلان ابناء الله وبعدين آه، وفي 8 21 لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فاهم إزاي؟ فعلشان كده هو لما جه يتكلم عن التبني خلى بعديه المجد وانا قلت قبل كده ان لما جينا بنشرح موضوع الخليقه ده ان بولس ب- بيتكلم على فكره النص بتاع سفر التكوين وبيقول ان خطيه ادم ومعصيته ما جلبتش بس الموت على البني ادمين لكن من ضمن ال- العقوبات ان في سفر التكوين الاله بيقول ملعونه الارض بسببك والارض المرموز بيها يعني الخليقه كلها بقت ملعونه ووحشه بسبب الخطيه فبالتالي هو كانه بيقول ان ان الخلاص او المجد اللي هنحصل عليه بسبب ايماننا ده كانه على مرحلتين مرحله خلصنا احنا شخصيا من الخطيه وحصولنا على البر والكلام ده كله وفي مرحله تانية بقى المجد اللي هيعم الخليقه كلها والعالم كله بالمجيء الثاني والكلام ده كله فهو بيحاول يقول ان إيه- إيه بني اسرائيل هم احق بالكلام ده ان هم من نسل آه، يعقوب اللي تم مباركته بقى اسرائيل وهم من نسله فهم كمان مباركين ومختارين وليهم التبني اللي هم لان هم من القديم بيسموا نفسهم ابناء الله والكلام ده كله يبقى المفروض يكملوا معانا في فكره التبني وان احنا كمان ابناء الله بالفكر المسيحي اللي بيقدمه بولس فيحصلوا بقى على المجد يعني عشان هو كده بيعزز قصه التبني بالتبني القديم ولا هو لا هو ولا كانه الهدف ان هو يربط ما بينه وما بين الاسرائيليين يعني يخليهم شعب واحد الم- المجتمع في في رساله بولس لاهل روميا المفروض كان في مسيحيين من اصل يهودي وفي مسيحيين من أ- من اصل وثني ففي منهم يهود ما ما امنوش وفضلوا مصدر اضطهاد للمسيحيين فكان هو يعني بيحاول يقول لهم آه، كدعوه ليهم يعني او انه حاجات دينيه عندهم فبيقول لهم طب احنا زيكم طب انت يبقى احنا امتداد لل يعني ايوه ايوه هو بي هو م- بيربط ما بين اللي المسيحيين فيه حاليا واللي كان موجود في العهد القديم طيب في ده ده الجزء بتاع إسرا- آه، Israelites في آه، اللي هو بيتكلم على حتة ولهم التعليق من الكتاب بتاع ال UBS ده بيقول the remaining series of nouns يعني ال- السلسلة من الأوصاف اللي عمال يقولها دي أو الصفات اللي عمال يقولها آه، though introduced in Greek by the phrase to them belong يعني هو عاوز يقول ال- النص اليوناني كأنه بيقول الحاجات دي ملك ليهم لكن المقصد من النص ان دي حاجات ربنا تفضل بيها عليهم فهو بي بيقول يعني ان المفروض ده يكون واضح في الترجمه لما نيجي نترجم النص فبيقول ان ترجمه ال TEV اللي هو today's English Version بت makes this uh, connection explicit يعني بتوضح الفهم ده بشكل صريح he made يعني الله اعطالهم كذا كذا طب مش مهم ده تعليق مش مش مهم قوي احذف الراجل ده بحاجه مش فاهم طيب احنا نرجع لروميا روميا تسعة آه، طيب فهو الحوار بتاع التبني والمجد ده خلصناه انا بس كنت كنت بقرا التعليقات هنا ال- اللي هو هنا بيتكلم الكتاب بتاع ال UBS ده بيتكلم عن التبني فبيقول eh, in the present passage Paul seems to be referring to the specific time of the exodus انه ب- بولس كانه بيشير لوقت خاص في الخروج when God chose Israel to be his people لما ربنا اختارهم يعني انه يبقوا شعبه وهو بيشير للخروج 4 22 اللي هو بيقول آه، اسرائيل ابن البكر فتقول لفرعون هكذا يقول الرب اسرائيل ابن البكر فابن البكر ده هو اللي كانه بيشير ل- لمفهوم التبني اللي بولس آه، كاتبه في النص يعني طب كويس ما مش دي, دي يعني حاجه مش مهمه قوي موضوع المجد ده رخر هنا بقى ال- الحته بتاعت ال- العهود دي في هنا مشكله كبيره بالنسبه لي ايه بقى المشكله تعالوا نشوف سيبك من موضوع المجد ده خلاص مفهوم مش دي قضيتنا إيه هنا Handbook on Paul's Letter to the Romans صفحه رقم 179 بيقول Paul may have reference to the several covenants that God made. هو هنا بيبتدي يفسر النص على اساس ان الشكل الصحيح هو اللي بالجمع اللي هي العهود. فبيقول يبقى بولس كان بيشير الى العهود الكتير اللي كانت ما بين الله وبني اسرائيل احنا شرحنا الموضوع ده المفروض كذا مره الوعد والعهد والقسم وان هو المفروض في الاول خالص كان مع ابراهيم عليه السلام رغم ان في كان قبل منه ل- لنوح هو طبعا لما لما بولس جه يتكلم عن ادم ولما جه يتكلم عن الخليقه وقال آه، ال- اخضعت للباطل آه، مش بارادتها لكن باراده الذي اخضعها ولكن على رجاء دي رجاء دي اضافه من بولس ما كانتش موجوده في سفر التكوين هو بولس كان فاهم ان بعد ما ادم اكل من الشجره فربنا راح معاقبه ومعاقب المراه عاقب الحيه وراح معاقب الارض كلها وقال ملعونه الارض بسببك وبعدين راح هو م- مزود تفصيل فيها ان لا ده الارض اتلعنت او اخضعت للباطل ولكن على رجاء ان المسيح هيجي دي مش موجوده في قصه سفر التكوين فهو كانه بيدخل ده في ضمن العهود بالنسبه لنوح المفروض آه، نوح عليه السلام المفروض ان بعد الطوفان القصه غريبه جدا جدا و- وان ربنا بيقول لا اعود العن الارض و... وكان ربنا ندم يعني اه انا بعمل في العهد الجديد آه، لا لا اعود العن الارض يا سلام في التكوين الاصحاح الثامن المفروض اللي حصل ان ربنا امر نوح ده بحسب القصه الكتابيه وال- والقصه بتاعت الفلك والطوفان مكرره مرتين في سفر التكوين ودي من ضمن ادله العلماء ان في مصادر كتير اللي هو الكهنوتي والالوهيمي واليهوي و- وتثنيه الاشتراع فالقصة تقريبا كانت مذكورة مرة في التقليد اليهوي ومرة في التقليد الإلوهيمي وتم جمعهم هما الاتنين في سفر التكوين فوجدوا ما بينهم اختلافات فلما وجدوا اختلافات ده اللي خلاهم يفكروا طب ممكن تكون القصة دي منقولة من مكان والقصة دي منقولة من مكان فطلعوا بقى بفكرة المصادر الأربعة دي المهم هنا بيقول وكلم الله نوحا قائلا اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بن- بنيك معك وكل الحيوانات كذا كذا فخرج خلاص كويس قوي فالمفروض القصة ان ربنا أمر نوح انه كل المؤمنين يركبوا كل الحيوانات يركبوا وال- يعني شبيهة شوية بالقصة القرآنية رغم ان فيها اختلافات كان في حلقات فيديو ل- للشيخ عرب حفظه الله على مع الشيخ عماد المهدي على قناة الحافظ كان قصص ال- قصص الانبياء في القرآن كان عامل مقارنة كان تقريبا ثلاثة او اربع حلقات بيتكلم على قصة نوح لان فيها آه، آه، طبعا في اعجاز آه، قرآني رهيب في حتة الفلك ده سكن و- آه، استقر على جبل ايه فالكتاب المقدس بيقول جبل ارارات القرآن الكريم بيقول آه، واستوت على واستوت على الجودين فده خلاف كبير ما بين القرآن الكريم فده كان عليه آه، ح- حلقة كاملة ايه قول يا- عاوز تقول ايه انا لما اتفرجت على الحلقه قعدت افهم فبقيت اقع منها كتير يعني هو عايز الشيخ عرب ما مش مشكلة عادي طب مش انا مشكلة ما فهمتش ال- ال- يعني في ابحاث كتير مكتوبة ك- في الاخ ب- ضياء الاسلام اللي هو محمد محمود اسمه على اسمي برضه له بحث على النت موضوع فلك نوح وقصة نوح عليه السلام مقارنة محمد محمود اخ محمد محمود هتلاقيه في- على المنتديات باسم ضياء الاسلام اعملي بحث في جوجل ضياء الاسلام زائد آه، فلك نوح او قصه نوح او حاجه هو كاتب البحث في منتدى الفرقان واعتقد ان مكتبه المهتدين لحوار الاديان برضو آه، نقله البحث عندهم وحاطين رابط ناس كتيره جدا جدا كتبوا في الموضوع ده المهم آه، آه، علشان خاطر بس ده تعليقا على ان القصتين شبه بعض لا في اختلافات كتيره حتى في اختلاف آه، الفلك نفسه شكله ايه القرآن الكريم بيصف والكتاب المقدس بيصف والمفروض بقى إن الفلك ده تم اكتشافه فعلا على جبل الجودي وفضلوا يقارنوا لقى الوصف القرآني أدق بكثير وفي آية قرآنية بت- ب- بتقول إن الله عز وجل يترك الفلك آية للناس يعني فالمهم يعني الموضوع ده فيه إعجاز كبير جدا جدا ناس كتيرة جدا جدا اتكلمت فيه فالمهم هنا في الاخر بعد ما نزلوا من الفلك فبنى نوح مذبحا للرب واخذ من كل البهائم الطاهره ومن كل الطيور الطاهره واصعد محرقات على المذبح ب- بالنسبه في بعض المسيحيين بيعلقوا على حته آه، طاهره ومش طاهره ده معناها ان نوح عليه السلام كان عنده شريعه بتقول له ايه الحيوانات النجسه وايه الحيوانات الطاهره طب الشريعه دي جات له منين و... والمفروض ان ال... اليهود بشكل عام معتقدين ما كانش في شريعه قبل قبل التوراه قبل موسى عليه السلام لكن ال- آه، آه، المفروض المتفق عليه ما بين المسيحيين وما بين المسلمين ان من من اول عهد ادم عليه السلام ك- ربنا ما تركش ال- البشريه كده ضاله لا ان ان الله عز وجل لما قال لهم آه، اهبطوا م- منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والهدى في تفسير معظم العلماء ان هو ال- الوحي والانبياء والرسل والكتب وهكذا فالمفروض هم كان عندهم شريعه يعني ما علينا فهنا دي النقطة المهمة إن بعد ما نوح عليه السلام بحسب القصة الكتابية قدم الذبائح والمحرقات فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان فخلاص يعني ربنا رضى عليهم وقال انا مش هلعنهم تاني لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثتي ولا اعود ايضا اميت آه، كل حي كما فعلت آه، فكاني ربنا قال دي ال- مش هيحصل تاني حته الاباده الشامله ال- ده خلاف ما بين العلماء حتى في الناحية الإسلامية إن الطوفان ده كان على الدنيا كلها ولا كان بس لأهل نوح عليه السلام هم دول معظم العلماء آه، بيقولوا دي كان آه، الدنيا كلها الت- كل البشرية كان- يعني دي كانت مرحلة فاصلة في التاريخ إن كل الكفر محيا وأزيل وان كل المؤمنين ركبوا في في هذا الفلك فبالتالي لما هبطوا ما كانش فيه غير مؤمنين تمام ده مع- معظم ال- العلماء آه، رايهم كده في علماء تانيين بيقولوا لا ما كانتش للكره الارضيه كلها رغم ان الموضوع مش آه، مش مستصعب يعني لان آه، ما نتخيلش ان الدنيا كانت زي دلوقتي مليارات عايشه على الكره الارضيه ومنتشرين في كل مكان لا غالبا برضو ما كانش آه، عدد البشر كتير للدرجه يعني وان آه، في في أح- بعض الاحاديث اللي بتقول ان الفرق ما بين آه، ادم ونوح تقريبا آه، عشر قرون كلهم على الاسلام فحتى الفتره الزمنيه في بعض الاحاديث بتوصل الفتره الزمنيه ما بين ادم ونوح عليه السلام فحتى م- مش هيكون حصل آه، هذا التكاثر الضخم مع اعتبار ان الاصل كان اتنين بس ادم وحواء فعشر قرون مش هيجيب الملايين بحيث ان انت لما اه وذنب الناس التانيين اللي على الكره الارضيه ايه؟ لا هم كانوا زي مع بعض يعني مل- العمليه كانت ملمومه لسه. طب حتى ال- حتى المسيحيين بيعتقدوا ان نوح لما نزل من الفلك و- و- وحصل بعد كده ولاد مش عارف مين ولاد مش عارف مين من وقتها بدأت ال- ال- الشعوب والقبائل والناس تتكون يعني فحتى هو- هو طبعا قصة كتاب مقدس زبالة جدا وده أقل ما يوصف لأن هم بيقولوا إن معظم نسل البشرية جم عن طريق زنا محارم ما بين آه، آه، يعني في- أو جزء منه على الأقل اللي هو آه، القصة بتاعت لوط أنا ساعات ب- بلخبط لكن هو يعني حتى قصة نوح في الكتاب المقدس مش حلوة أوي يعني مش مشكلة المهم د- ده علشان حتة آدم ودي علشان حتة نوح احنا دايما ب... لما بنيجي نشرح الفكر المسيحي او الفكر اللي بولس بيقدمه بالنسبة للعهود بننفض لموضوع آه، آدم ونوح لان ما يعني قصه مو ال ال الوعد اللي مع نوح ما ملوش علاقه بالخلاص ربنا قال انا مش ه مش هعود ادمر الارض تاني او همحي كل البشريه تاني خلاص مش مشكله ومع ادم دي اصلا ايه اختراع من من بولس فعلشان كده احنا بننط الاثنين دول شرحنا قبل كده موضوع العهد مع ابراهيم وتجديده مع موسى عليه السلام وبعدين قلنا انه تم تجديده مرة اخرى مع داوود عليه السلام في ال- مع القسم وان هيجي من نسله الشخص اللي هيجلس على كرسيه و- و- والقصة دي طيب المهم هنا آه، آه، ف- ال- الراجل ده بتاع ال Handbook on Paul's Letters هو بيقول ان ممكن يكون في دماغ بولس يا اما العهود دي ادم ونوح وابراهيم وموسى عليهم السلام او قصده اللي حصل مع إيه، إيه، بني اسرائيل تحديدا في الخروج ان المفروض الله عز وجل كلم موسى عليه السلام كذا مره في كذا مناسبه فبيقول لك إيه، إيه، ان Exodus في الخروج the covenant made at Horeb القصه بتاعت إيه، دايما كان بيجيب سيرتها بولس في الوعظات او إيه، حتى النص بتاع حزقيال 23 23 اللي هو بيقول اقيم معهم عهدا جديدا ليس مثل العهد الذي اقمته مع موسى في حوريب فهو دي يعني مو- موقعه مميزه عند بني اسرائيل ان الله عز وجل كلم موسى وحصل موضوع ال- آه، عهد ان هيبقى ليهم ارض والكلام ده كله والكلام ده طيب ماشي with the one made in the plains of Moab وأرض Moab with the one uh, made at uh, Mount Gerizim and عبال ما علينا كل ده في الآخر اليهود بيضموه كأنه عهد كبير اللي بي اللي اللي فيه ضمنيا امتيازات اليهود اللي ربنا وعدهم بيها يعني انا قلت قبل كده بولس بيأصل لفكره ان كل هذه العهود غير مشروطه بحيث ان ربنا كده كده هيحقق الكلام ده حتى لو هم طلعوا آه، ناس وحشه وحشه انا نقيت لفظ كويس يعني يعني ما بي ما بيتبعوش الوصايا ولا بيتبعوا الاحكام فربنا مش ه... مش هيغضب عليهم ويقوم حارمهم من الكلام ده لا كده كده هيحقق لهم ده فكر بولس لكن احنا لما بنرجع لل... للعهد القديم بنجد ان دايما تحقيق العهود دي مرتبطه بان هم يلتزموا ب... ب... ب... يعني طرفهم في ال... في هذا الاتفاق او العهد اللي هو ان هم يتبعوا الوصايا والشرائع والاحكام وان هم ما يعبدوش غير الله وهكذا طب لو ما عملوش كده ربنا ما بيحقق لهمش حاجه وربنا بيسلط عليهم اعدائهم وربنا بيذلهم وهكذا واحنا للاسف برضو ما, ما بنستفدش من من قصص آه، الشعوب الماضيه برضو بنصر لا نطبق شريعه ولا نحكم وصايا ولا ولا ولا فعشان كده نفس آه، اللي حصل لبني اسرائيل حصل لنا دلوقتي طيب ايه س- س- ايه لا مش مهم في ال- ال- الفقره بقى بتاعت المشكله النصيه عند حته العهود دي هنا في ال UBS بيقول the use of the plural يعني استخدام الجمع covenants عهود has occasioned some difficulty and some manuscripts have the singular covenant However, the plural is by far the more difficult reading and is preferred by the UBS textual committee. هو المفروض هنا بيقول آه، بع- آه، في آه، بعض المخطوطات فيها آه، بالمفرد covenant عهد. However, the, pru- the plural is by far the more difficult reading and is preferred by the UBS textual committee الكلام ده مع- معناه ايه هو عاوز يقول في قراءة بتقول عهد او شكل في المخطوطات بيقول عهد شكل تاني بيقول عهود فهو عاوز يقول ايه الموضوع ده يعني انا حاولت افهم ليه هو بيقول هنا ال- الجمع هي القراءة الصعبة يعني ايه القراءة الصعبة يعني عهود مش مقبولة بالنسبة للناسخ هيغيرها تبقى عهد ما ده حوار ده حوار خلافي من وج- من وجهات النظر يعني هو ممكن يقول اصل ال- المسيحي ما بيتكلمش بالجمع يعني انت عمرك سمعت مسيحي بيقول عهود عهد عهد جديد عهد دايما بالمفرد فاهم ازاي فهو عاوز يقول لك الناسخ هيستغرب كلمة عهود فيقوم يغيرها تبقى عهد انا ممكن اقول لا ده عهد مفروض تبقى عهود تتغير تبقى عهود خليني بس اوضح لك ايه ال- ايه ايه, إيه الحته الظريفه في في المشكله النصيه دي ده مفروض ال الاختلافات ما بين المخطوطات متاخده من ال UBS خليني افتحها هنا هتبقى اكبر و واوضح يعني اللي هي المفروض آه، αἱ διαθῆκαι العهود هنا كاتب هامش هم اختاروا العهود الجمع ومدين لها تقدير B ودي موجوده في المخطوطات الكذا في بقى قراءة تانية أو شكل تاني هي ديث ديثيكي يعني العهد بالمفرد وموجودة في المخطوطات الفلانية المفروض القراءة اللي هم ما فضلوهاش دي موجودة في الأقدم ازاي موجودة في الأقدم العهود دي أول مخطوطة يونانية هي السينائية دي بترجع للقرن الرابع كويس أوي لكن بالمفرد أول مخطوطة فيها البردية 46 اللي بترجع لبداية القرن الثالث يعني هي أقدم من السينائية طب يعني هنا حاول تفهم د- دماغهم ماشية ازاي الشكل اللي موجود في الأقدم هم ما اختاروهاش ده في حد ذاته معناه ان مش دايما الاقدم بيبقى الاصح رغم ان هو الاقرب للاصل لكن ما هواش الاصح طب وبعدين المخطوطة التانية اصل المشكلة دي ليه صعبة لان قراءة في السينائية قراءة تانية في الفاتيكانية وهما الاتنين في القرن الرابع طب لما الفاتيكانية وبردية اقدم منها يتفقوا مع بعض يبقى المفروض هي دي اللي كفتها ترجح لان انا عندي واحدة اقدم من السينائية بتقول الشكل ده وبعدين واحدة تانية في نفس زمن السينائية برضو بتقول نفس الشكل يبقى كده دي ليها ثقل اكتر في المخطوطات مع ذلك هم نفضوا القراءة دي أص- ساعات الكلام ده المسيحي ما بيفهموش في كنت ك- كتبت بحث قبل كده في النص بتاع آه، مشكلة العيد اللي هو لن أصعد إلى هذا العيد شكل وأنا مش هصعد دلوقتي للعيد واحدة نفي مطلق واحدة نفي مؤقت فالمشكلة إن بعد نصين المسيح فعلا طلع العيد فيبقى النص بيقول أنا مش هطلع خالص ده كده خلى المسيح كاذب أو مخادع أو حاجة زي كده فبالتالي طبيعي ان يحصل تغيير للنفي المطلق يخليه نفي مؤقت اسبقوني انا مش طالع دلوقتي بعد شويه يقوم طالع فما فيهاش مشكله المشكله بقى ان ال ال الشكل اللي تم ترجيحه برضه زي كده مش موجود في ال- في الاقدم ده في برديتين قبل آه، المخطوطه اللي فيها ش- النفي المطلق ده فيها الشكل الثاني نفي مؤقت ومع ذلك هم ما اختاروهاش ما اختاروش الاقدم برضو ل- بسبب مشكله الصعوبه دي انا بقى حاولت افهم ايه ايه الصعوبه في ال- في النص ليه بالجمع هتبقى هي قراءه صعبه انا عملت كالاتي جيت آه، ادور طبعا في في النت بايبل دي علشان في من ضمنها تعليقات نقديه يعني لقيت ان هم منفضين للموضوع خالص فهو المفروض هنا آه، آه، ده تسعة أربعة who are Israelites to them belong the adoption as sons وحاطط هامش مش عايز أبص عليها the glory المجد مش حاطط حاجة the covenant ومش حاطط حاجة فجه عند حتة العهود وما حطش هامش رغم ان دي نسخة مليانة هوامش في كل حتة يعني دي فيها مشكلة نصية وفيها صعوبة و- ونفض لها براحتهم مش مشكله يعني مش ه- مش هحاسبهم يعني في التعليقات النصيه بتاعت بروس ميتزجر دي كانت بتبقى ملحق A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament Fourth Revised Edition يعني النسخه ال ال اليونانيه المعياريه بيجي معاها الكتاب ده ملحق علشان تعليقات على الهوامش تفهم يعني طب نف نفتح كده روميا تسعة أربعة كاتبين الخلاف اللي بخص- بخصوص هاي دياثيكا دي- دياثيكاي ومدين لها تقدير بيه بيقول although the reading يعني رغم ان قراءة هي دياثيكي المفرد is strongly supported strongly supported يعني مدعمة بقوة ليه؟ عشان في البردية 46 دي من القرن بداية القرن الثالث والفاتيكانية من أفضل المخطوطات عند الكثير من العلماء يعني في علماء لم أهم ثلاث مخطوطات من المخطوطات الكبيرة السينائية الفاتيكانية السكندرية السكندريه دي م- معروف لمشاكل معينه وعلشان هي في القرن الخامس فما بتنافسش في القوه مع السينائيه والفاتيكانيه فالعلماء بقى على خلاف السينائيه اقوى واهم ولا الفاتيكانيه اقوى واهم معظم العلماء آه، بيقولوا الثنائية في علماء تانيين مهمين بيقولوا الفاتيكانية المهم يعني ان دايما آه، لو الثنائية قالت حاجة والفاتيكانية قالت حاجة دي بتبقى مشكلة كبيرة لان الاتنين من نفس القرن والاتنين ليهم وزن يعني في بعض العلماء بي بيقولوا نظرية عن المخطوطة الثنائية ان هي تم آه، كتابتها املاء فهي بالتالي لا تحتوي على اي اخطاء بصرية يعني هما بينقل فبالتالي نصها هيكون خالي كتير من اخطاء كتير بصرية ده واقع في الفاتيكانية من ضمنهم نص غريب جدا اللي هو المسيح فيه بحسب الفاتيكانية بيدعي على تلاميذه بحسب بسبب خطأ بصري نط من هنا لهنا فراح قايل آه، لا أسألك أن آه، آه، تأخ- تحميهم من الشرير أو حاجة زي كده لا أسألك أن أنت تحميهم يا- فخلي الشرير ياكلهم ولا الشرير ده اللي هو الشيطان يعني ده الشكل ده للنص ظهر بسبب خطأ آه، بصري المهم هنا دي ال- آه، آه، آه، بيزا ومخطوطات لاتينية قديمة وهنا ال- النص القبطي الصعيدي وبعض مخطوطات البحيرية القبطية الصعيدية دي أقدم شكل للنص القبطي وبعدين أثيوبي وحاجات تانية فهو عاوز يقول لك آه، قدم ال- القراءة بتاعت عهد ليها قوة أكتر في شهادة المخطوطات وقال لك the plural αἱ διαθῆκαι بالجمع عهود دي موجودة في السينائية والأفرامية ومخطوطات تانية وموجودة في الغالبية العظمى من مخطوطات النص البيزنطي موجودة في مخطوطتين لاتيني والفولجاتا والسريانية الفيلوكسينية والهيراكلينية والقبطية البحيرية لا ما علينا هنا المهم بيقول بقى the plural ده was preferred on the grounds that كذا يعني تم تفضيل ال- بالجمع بسببين ايه السببين دول نحاول نفهمهم قال لك copyists would have been likely to assimilate the plural to the pattern of instances of the singular number in the series يعني ايه قال لك علشان النص بيقول تبني مجد اشتراع عبادة فمعظم الكلمات بالمفرد فقال لك طب نخلي دي كمان بالمفرد طبعا ده سبب ايه ده انا في رايي ده دي خيابه عشان ال... عشان في مواعيد بالجمع واباء بالجمع يعني مش قضيه يعني مش عشان الصفات معظمها بالمفرد فدي هحولها من جمع المفرد نبص على السبب الت... في بعض المسيحيين لما بيجوا يقول لك انت مين انت يا فصل عشان تقول لك ده سبب خايب ولا مش خايب. دول علماء ويعرفوا لغات وبتاع وبدنجانات احنا ناس عندنا ع- عندنا عقول ده كلام منطقي نقدر نفهمه يعني ايه يعني معظم الكلمات بالمفرد فانا احول الجمع ب- للمفرد عشان يبقى زيهم طب ليه ما حولش المواعيد خلاها موعد من جمع حولها مفرد هي كمان ما اسرائيليون كمان آه، يعني م- ما ما هي- ما هواش كلام مقنع طب خلينا نشوف بي قال لك plural covenants يعني العهود may have appeared to involve theological difficulties نحاول نفهم واحدة واحدة بيقول العهود دي ممكن يكون فيها مشاكل لاهوتية هو ما وضحهاش انا كان نفسي افهم ايه المشاكل اللاهوتية دي العهود ولا العهد ولا هو اللي هيبقى فاهم شكل اللاهوتية عهود هي اللي هتبقى فاهم شكل اللاهوتية ما هو علشان كده الناسخ هيغيرها ده الكلام اللي هو بيقوله plural covenants may have appeared to involve theological difficulties and therefore the expression was converted to the singular number يعني تم غيرها للمفرد certainly there is no good reason why the singular if original should have been altered to the plural يعني هو عاوز بيقول بالتأكيد مفيش سبب وجيه ان المفرد لو كانت اصلية تتحول تبقى جمع هعلق على دي بعدين بس انا عاوز اخليكم معايا كده ه- هفتح كتب تانية فيها تعليقات نقدية علشان نشوف هم رأيهم ايه كمان في المشكلة دي احنا لغاية دلوقتي ما قرناش غير كلام بروس ميتزجر في كتاب Textual Commentary ده عندنا مين هنا نقدر نطلع تعليقاته بسهولة نشوف بروس تيري قال ايه في كتابه A Student Guide to New Testament Textual Variants نفتح روميا الإصحاح التاسع العدد الرابع دي مش حاططها في الملزمة للأسف ما كانش عندي وقت أحطهم في الورقة ما علينا طيب هنا بيقول آه، the glory and the covenants and the giving of the law آه، للاسف ال- البتاع ده ما خطه ما بي ما بيكبرش ما علينا آه، انا لو حطيته في ال text هنا كده خطه اكبر شويه هنا هو عاوز بيقول آه، إن- النص فيه covenants بالجمع كويس وبعدين هنا مدي الصعوبة C لكن قبل كده كان ايه B ده برضو دي نقطة انا كنت ب- بعلق عليها هو المفروض ايه بروس تيري او ايه الكتاب ده ده مفروض خليني أ- اجيب اجيب افتح ال- الواجهة بتاعتكو بتاعتها آه، علشان تفهموا ايه ايه برو بروس تيري ده ده بتاع ايه المفروض ان ان في المقدمه بتاعته هو كان بيعلق على ال United Bible Society Third Edition الاصدار اللي فات ففي الاصدار اللي فات كانوا مديين للمشكله النصيه دي تقدير ايه B C C هو بروس تيري ده هو اللي بيعلق على اللي فات اللي احنا لسه قاريينه ده كان مكتوب عليه ال Fourth Revised Edition Fourth ده الجديد فالجديد ده لما فتحنا فيه روميا 9 4 هم مدين له تقدير B طب الاصدار اللي قبل ده اللي هو بيعلق عليه بقى بروس تيري كان مدينه تقدير سي فانا ففي ساعات واحد مسيحي كنت بحكي له الحوار ده يقول لي انت بتشكك في نزاهتهم انا قال لهم ما يعني قرايبك ايه يعني وبعدين من الاخر يعني ايه يعني نزاهه المسيحيين في مراجعهم العلميه ما تخلناش نتكلم فالفكره يعني مش ان هم معصومين ولا هم خلاص يعني ما بيغلطوش فهنا الاصدار القديم كان مدي للمشكله دي تقدير C C معناه ان دي مشكله صعبه لكن احنا قررنا كذا خلينا ن- دي ده تقدير B B معناه the text is almost certain يعني هم غالبا واثقين طب C دي معناها ايه خلينا افتح لكم الجريك نيو تestament وادي المقدمه بتاعتها ما المفروض المقدمه شارحه كل اللي فيها ادي سي the letter C however indicates that the committee had difficulty اللجنه وجدت صعوبه in deciding which variant to place in the text وبعدين كاتب هنا قال لك for a discussion of C rated variants كذا ما ما علينا مش مهم ف- فالمفروض تقدير C ده نسبة ثقتهم في الاختيار زي ما قلت 65 75 حاجة زي كده يعني جيد في بقى D مقبول يا دوبك B جيد جدا A معناه امتياز زي تقديرات الجامعة كده عادي فايه بقى اللي خلى إيه الباشا ده بروس تيري او او سيبك من بروس تيري اللجنه نفسها تغير إيه، التقدير من C في الاصدار اللي فات ل B في الاصدار الجي- الجديد انا جيت بصيت على ال- هنا 9 4 سينائيه يعني خلي بالك نفس الشواهد كانت قصاده علشان ما تقولش لا اصل هم اكتشفوا مخطوطه جديده قال لا هو هنا عنده السينائيه هي S وهنا التاني P 46 يعني نفس الادله الاساسيه هي هي ايه اللي خلاهم يغيروا رايهم عادي جدا احنا مش بعيد شويه شويه الفاصله اليوحنويه محذوفه بتقدير A بعدين الاصدار اللي بعده آه، لا آه، محذوفه بتقدير B بعد كده لا محذوفه محذوفه بتقدير C بعد كده لا دي اصليه بتقدير C وبعدين اصليه بتقدير B لا دي اصليه موثوق فيها يا تاريخ بقى يا مين يعيش لغايه ما نشوف اليوم ده لكن انا ما استبعدش حاجه زي كده تحصل يعني المهم هو كده هنا ما ما كتبش تعليق يعني على ال على اه هنا comments اهو ماشي نقرا ال comment بتاعه هو ال ال الظريف في المرجع ده ان هو بي ما بيجيبش الاختلافات ككلام يوناني بيجيب لك الترجمه فلو انت مش فاهم اصل في ساعات اختلافات ما بين المخطوطات ما بتبانش في الترجمات فانت ممكن ما تعرفش طب هو الشكل اليوناني التاني ده معناه ايه ففي في بعض المراجع بتجيب الاختلاف و- وترجمتها فهنا احنا فهمنا ان في شكل covenants بالجمع في شكل هنا covenant بالمفرد كويس ايه بقى التعليق اللي هو قايله قال لك although it is possible that the copyists who knew of the several Old Testament covenants changed the singular to the plural وده اللي أنا مقتنع بيه إن في عهود كتير لبني إسرائيل ورصهم ال- الباش فهو قال لك ده هيحول المفرد للجمع معلش انا بشك في نفسي يمكن انا قريت الكلام غلط هو هنا بيقول new of several Old Testament covenants changed the singular to the ماشي يعني فعلا انا ما بخرفش المشكله انه دي مشاكل نفسيه ما بينه وما بين الناس دي ان بروس ميتزجر يجي بقى يقول اصل ما فيش سبب وجيه يخلي الناسخ يحول المفرد لو كانت اصليه لجمع مش هو ده اللي قاله ولا انتوا نسيتوا ف طب ما الراجل اهو بيحط سبب انا مقتنع بالسبب ده It is more likely that the copyists changed the plural to the singular. ليه بقى؟ يعني يغ- يحير يغير الجمع المفرد. Either because the other items in the series are singular ده كلام فاضي بالنسبة لي اللي هو بيقول لك الباقي مفرد or because they felt that only the mosaic covenant belonged to the Jews انا هو عاوز يقول لك ان ال- العهد مع موسى هو بس اللي اللي اللي مع بني اسرائيل والباقي كان مع مين ان شاء الله يعني مثلا الكلام ال- العهد او القسم مع داوود ده مع مين مفروض مع بني اسرائيل او او مع ابراهيم واسحاق ده مفروض مع مين مع بني اسرائيل هو بولس نفسه لما بيجي يتكلم عن الوعود والعهود اللي كانت مع سيدنا ابراهيم بيقول ان هي للعالم كله ده بيأصل لانها ل- فقط آه، نسل بني اسرائيل ما اسحاق يعني آه، السببين دول خيبانين بالنسبه لي طلع مرجع تاني نشوف التعليقات بتاعتهم ولا اتخنقت انا انا بصراحه عاوز اشوف إيه روجر اومانسون ده تعليق آه، آه، ما بيجيبش كلام جديد آه، غالبا عن اللي قاله بروس ميتزجر يعني المرجع ده an adaptation of Bruce Metzger textual commentary بيغير فيها ف- شويه فانا ما ما ببصش فيه يعني غالبا ما بيقولش كلام جديد في بقى بتاع فيليب كومفورت ده ده معلم كبير والمرجع بتاعه ده مقارب للألف صفحة وربنا يبارك للإخوة اللي, اللي صوروها لنا وجابوها لنا ايه اه ده ده بيقول كلام كتير بس للاسف علشان اوصل بقى للصفحه هي مش مفهرسه انا كان المفروض ابذل الوقت في اني اضيف آه، فهارس آه، هنا لكن ما علينا هنط كده حوالي 500 صفحه لان انا دايما بقول للاخوه لما بيجوا يدوروا على حاجه الاناجيل الاربعه مع اعمال الرسل ده حوالي نص العهد الجديد فلو هو ب- المرجع بتاعه عن العهد الجديد كله ألف صفحة تقريبا فيبقى احنا هنبتدي رسائل بولس عند 500 كده ولا حاجة هل أنا فعلا آه يا سلام أدي رومية تسعة على طول طلعت لي آه. مبارك شعبي مصر تسعة أربعة بي يعني في اه، اه، اختلافين في تسعة ادي هنا تسعة أربعة ايه هنا بيقول all three editions Textus Receptus وويستكوت وهورت ون- و- ونستل الاند وال UBS الاثنين ضاممهم مع بعض انا قلت قبل كده ان الاصدارات اليونانيه النقديه كان في الاول خالص عائله نستل مع نفسيهم وكان في كمان عائله الاند ونستل الاند انضموا مع بعض وبعد كده كان في ال UBS واتحاد جمعيات الكتاب المقدس بعد كده راحوا هم ايه وحدوا شغلهم مع الالمان نا- ناستل الاند وكده فبقى نص ال UBS النسخه النقديه دي هي هي نص ناستل الاند فهنا كاتب NU يعني ناستل United Bible Society هنا بيقول كل ال three editions الثلاثه النسخ ال- ال- ال- المستلم وويستكوت وكمان ال UBS فيها الجمع the covenants شوف هنا ميزه المرجع ايه وبيذكر لك اليوناني وجنبيها الترجمه ان في ناس كتير بيقولوا لي انا مش عارف يوناني مش هعرف الكلمه دي بس ممكن يكون في كذا طريقه ان انت تفهم ال- الشكل التاني ده معناه ايه في طريقة ان تكون الشكل التاني كلمة وردت اصلا في العهد الجديد فتاخده copy digital وتقوم حاطه في بحث إيه إيه ال- العهد الجديد اليوناني تشوف الكلمة دي وردت في انهي نص وتقوم فاتح ترجمتها او فاتح العهد الجديد يوناني عربي بين السطور فاهم ازاي وتقوم عارف الكلمة لكن الاسهل ان انت تجيب مرجع يترجمها على طول يعني فهنا بيقول طب الجمع دي with support of ألف وسي السينائية والأفرايمية وكذا وكذا. This is reflected in all the English versions. كله اختار ال- الجمع. A variant reading is He Diatheke the Covenant found in كذا كذا كذا. None of the English vers- versions reflect this reading or even note it. آه، كله نفض. بيقول uh, scholars generally observe, uh, generally observe that it is much more likely that the scribes changed the plural reading to a singular than vice versa ليه بقى؟ because the, يعني هو بيقول لك انا هحوله الجمع للمفرد ليه؟ يا رب تقول كلام مقنع because the plural reading is more difficult ليه طيب الجمع ليه اصعب؟ برضه مش فاهم ثانية واحدة فانا ما اقدمش سبب the natural tendency is to think that God enacted only one covenant with Israel يعني العهد المفعل ما بين الله enacted دي enacted آه، هو يعني معناه متفاعل يعني او كده Uh, only one covenant with Is- with Israel that which came to be known in the New Testament as the Old Covenant actually God initiated covenants with Abraham يعني هو بي هو بيقول لك ان المفروض هو عهد واحد و فبقى المقا... الع- العهد الواحد ده او اللي هو العهد الجديد ده العهد الجديد هو واحد بس فبالتالي اللي كان لليهود بقى عهد قديم خ- برضه واحد بس actually God initiated covenants with Abraham يعني هو بيقول ال- الواقع ان الله آه، عمل عهود مع ابراهيم with the nation of Israel at Sinai and with David and those may be the covenants رف- ده ده كلام المنطقي اللي انا بقوله في عهود كتير شويه مع ابراهيم شويه في سينا شويه مع داوود كل دول مع اسرائيل مع اسرائيل Alternatively, uh, al- alternatively, the plural covenants could refer to the one covenant made with Abraham, then renewed with Isaac, and then Jacob, uh, كذا كذا طيب. آه، يعني بيقول لك هو عهد واحد تم تجديده مع كذا وكذا وكذا مش مهم. واحد اسمه ايفرت هاريسون said بيقول there is rather good manuscript evidence for covenant rather than covenants ده برضو كلام منطقي واضح ان ان المخطوطات دعم افضل ل إيه- إيه اسمه ايه ده ايه ده ده ده لخبط ده المفروض الع- آه ايوه ايوه صح صح ان ان عهد تتحول تبقى تبقى جمع فهو بيقول ان ان المخطوطات بتدعم عهد المفرد rather than common but this reading can hardly be original for it would uh, most naturally suggest the mosaic covenant which would render the طيب. الخلاصة ان هو عاوز يقول مشيها عهود وتم تغيير العهد آه، ايا كان السبب مش مهم لا للاسف فانا لا انا بس ال- المشكله دي بالنسبه بالنسبه لنص العهد الجديد آه، بالنسبه لي مشكله مهمه لان هم نفضوا للقراءه اللي موجوده في الاقدم والاصح وخدوا قراءه تانية وتبريرهم خيبان و- وهكذا طيب في المفروض بقى ال- الجزء الخاص بإلها مباركا إلى الأبد أمين دي إيه؟ الحلقة الجاية فاضلكم أنا هو المفروض بقى إن إيه بقيه النص المهم يعني هو بيقول خلاص الذين هم اسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعباده والمواعيد ولهم الاباء الاباء دول آه، المفروض المقصود بيهم آه، ابراهيم وإس- واسحاق ويعقوب ال- الاباء ال- زي ما بيقولوا عليهم آه، بطارقه بطريرك يعني هم بطارقه الاباء البطارقه العظام يعني اكبر رؤوس فيهم يعني طيب ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الها مباركا الى الابد امين الحته دي كلاكيت تاني مره عشان انا ما كنتش سجلتها لو- لو جينا نبص على ال- النص اليوناني من النسخه المعياريه ل UBS هنلاقي ان ال ان ال النص ده اللي هو النص الخامس إيه خلينا افتحه هنا عشان هي- هيبقى اكبر تسعة خمسة ال- الجزء ده ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς ده ال- اللي هم لهم الاباء ومنهم المسيح آه، ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα حسب الجسد بعدين في بقى هنا في النص اليوناني بعد كلمة حسب الجسد في ال UBS حاطين فاصلة وبعدين جنبيها هامش حرف A صغير وبعد كده العبارة التانية آه، ὁ ὢν ἐπὶ πάντων الكائن على الكل وبعدين حاطين هامش حرف B وبعدين كلمة θεός اللي هم مترجمينها إلها إلها وهامش حرف C وبعد كده إيه إيه εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν اللي هو م- مبارك في الأبد أو العالم أنا- أيا كان أمين هنا ايه ايه الهوامش دي عش- دي دي خلاصه القصه ان المخطوطات القديمه اليونانيه ما فيهاش اي علامات ترقيم والمفروض ال- ال- المخطوطات اللي هم بيسموها إيه، uncial اللي هي المخطوطات ال- الاحرف الكبيره دي كان بتتميز بثلاث حاجات ان هم كل حروف capital مفيش مسافات ما بين الكلمات مفيش علامات ترقيم طيب هنا علامة الترقيم هتفرق في المعنى إلها دي تبع اللي قبليها ولا بولس بيقول بيقول ايه اصل انت مش ه- مش هتفهم النص ممكن يترجم ازاي او العلامات الترقيم هتفرق في الترجمة ازاي غير لما تشوف ترجمات فعلا ترجمتها كده الخلاصه المفروض النص ده عليه تعليق في ال في ال في ال NET Bible نسخه ال NET Bible وحاططها عندك في الملزمه ال ال عندي عندي كلمه came the Christ هنا في ال NET Bible بيقول ايه who is God over all blessed forever amen فعمل ايه ادي علامه ترقيم وبعد كده العباره اللي بعديها علامه ترقيم وهكذا خلاهم كلهم منسوبين للمسيح يعني ان المسيح هو آه، الله الكائن على الكل مبارك الى الابد امين هنا كاتب ايه آه آه اسف التعليق ده اهو رقم آه 14 اللي هي عندك آه، عندك آه، يا شيخ احمد فين دي تعليق ده هو the the Christ كذا كذا هنا هنا اهو بيقول ايه دي TN يعني translation note تعليق ترجمه هو مترجمها ازاي هو مترجمها who is God over all who دي عائده على المسيح came the Christ who is God over all blessed forever ده الشكل اللي هو ترجمه فقال لك or ممكن تترجم بطريقه تانية the Christ who is over all الكائن على الكل يعني هو اعظمهم فاهم ازاي God blessed forever amin يعني ايه God blessed forever يعني ربنا باركه للابد يعني مش هو الها او اله ك- كائن على الكل اله مبارك لا ده هو آه، آه، آه، الاله باركه قال لك دي شكل ترجمه the Christ who is over all, God blessed forever, Amen. Or the Messiah. نقطة خلاص احنا خلصنا وقفنا عند المسيح وخلص الكلام على كده في كلام جديد God who is over all be blessed forever فيبقى الكائن على الكل دي عائدة مش على المسيح عائدة على الإله اللي هو مبارك إلى الأبد أمين يعني الفرق م- ان ان الاولانيه كائن على الكل دي رجعها تبع المسيح لكن برضو God blessed forever ده مش آه، ده مش المقصود بيها ان ال- ان ان المسيح هو الاله لا ده ربنا باركه الترجمه الثانيه خلى الكائن على الكل وال- وال- والمبارك دي اوصاف للاله نفسه The Messiah, God who is over all, be blessed forever. ترجمه كمان خلي بق... كل ده بسبب ايه علامات الترقيم مش موجوده ترجمه كمان the Messiah who is over all المسيح الكائن على الكل God be blessed forever في كام ترجمه من دول بتأله المسيح من اللي هو ذكرهم هنا ولا واحده لكن هو نفض لكل دول وحط في النص بتاعه ايه اللي بيأله المسيح who is God over all فاهم ازاي؟ يعني ممكن النص يترجم لخمس اشكال مختلفه. واحده اللي هي موجوده في نص ال- ال- ال New English Translation وادي شكل the Christ who is over all كده بقى شكلين. The Messiah, God who is over all blessed forever كده ثلاثة. The Messiah who is over all, God be blessed forever. كده أربع أشكال مختلفة مش خمس أربعة. يعني ثلاثة تانيين غير اللي هو حاططهم في النص طب الحوار ده كله جه منين انا ما يهمنيش ترجيحه هو للشكل اللي هو اختاره مش مهم انا في صدد اثبات ان النص ده مش محكم متشابه معناه مش واضح فبالتالي الحل ان انا علشان افهم هل ممكن يكون بولس قال عن المسيح انه الله او اله هل بولس ده فهمه عن المسيح لا فبالتالي بقلش الترجمه اللي بتخلي المسيح اله لان ده مش فهم بولس برجع الموضوع مين الاله ده الاب هو الاله لو قال انا اله واحد الاب و- ونصوص تانية كتير ما علينا المهم هنا بيقول the translation difficulty here is not text critical in nature يعني ملوش علاقة بالنقد النصي أو خلاف ما بين المخطوطات أمال إيه but is a problem of punctuation ربي يبارك حياتك ويبارك تعب محبتك وبعدين نكمل حتى نقول لعبة مفيش
فكده يبقى التعليق بتاع ال- النت بايبل قلت قبل كده بتاع واحد مشهور اسمه دانيال والاس ودانيال والاس ده من اكتر المدافعين عن نص عن مصداقية نص العهد الجديد قصاد بارت ايرمان وعملوا تقريبا مناظرتين قصاد بعض حاجة زي كده هنا التعليق بتاعهم بيوضح ان النص ممكن يترجم لكذا طريقة وان المشكلة ملوش علاقة بتحريف حصل في نص العهد الجديد اليوناني لكنه له علاقه بال punctuation بعلامات الترقيم ان المخطوطات القديمه ما فيهاش علامات ترقيم ما فيهاش مسافات ما بين الكلمات كل الحروف كابيتال صع- صعب يتقري وتفهم ايه المقصود من النص اليوناني انا قلت قبل كده ان من ضمن مشاكل او آه، صعوبات ال- آه، الكتاب المقدس مش بس التحريف اللي اللي حصل فيه لكن كمان الترجمه في حد ذاتها مشكله من مشاكل الكتاب المقدس وان ممكن يكون في نص ما فيهوش اي خلاف ما بين المخطوطات ومع ذلك يحصل عليه حرب طاحنه المفروض النص ده يترجم ازاي كنت دايما آه، ب- بجيب النص بتاع كولوسي 1 15 بكر كل خليقه النص بتاع رؤيا 3 14 بدايه خلقه الله النص بتاع الممتلئه نعمه والمنعم عليها دي دي المسيحيين بيتطحنوا حوالين ترجمتها ومفيش تحريف حاصل في النص اليوناني ده خلاف فقط في الترجمه فهنا برضو خلاف آه، فقط في الترجمه لكن الترجمه ممكن تخلي المسيح هو الله او ترجمه تخليه لا ده آه، مبارك من الله او حاجه زي كده يعني طيب في تعليق تاني من آه، الكتاب بتاع ال UBS ده Handbook on Paul's Letters to the Romans ده آه، هنا بيقول ايه basically The question is whether the doxology doxology أو الدكسولوجية زي ما بيعربوها اللي هي الجملة النهائية اللي بتبقى في شكل دعاء في آخر الكلام يعني زي مثلا في الصلاة الربانية وصلوا أنتم هكذا أبان الذي في السماوات كذا كذا في الآخر في الآخر خالص الذي له الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين الخ- الجزئية الأخرانية اللي بتبقى في صيغة دعاء دي بيسموها دكسولوجية يعني تمام فهو بيقول the question is whether the doxology has reference to God ده زي ال TEV اللي هي ال Today's English version May God who rules over all be praised forever يعني ال- النص ده عن الله ولا عن المسيح alternative reading and may he who is God ruling over all be praised forever فاهم ازاي؟ فدي دي المشكله الجزء الاخراني ده عن الاله ولا عن المسيح تخليه هو الله قال لك although there are strong grammatical arguments to the contrary ما بغض النظر هو بيقول لك الموضوع فيه نقاش كبير في ناحية النحو والإعراب والجملة مفهو- المهم ما علينا The UBS Textual Committee prefers the reading represented in the TEV يعني الت- ال- اللجنه بتاعت ال United Bible Society الخاصه بالنص والترجمه وكده بتفضل القراءه اللي موجوده في ال TEV اللي هي may God who rules over all be praised forever يعني الكلام مش عن المسيح الكلام عن اله ليه السبب في حد ذاته مهم جدا principally يعني في الأساس on the basis على أساس that Paul elsewhere never calls Christ God يعني بولس أبدا عمره وصف المسيح إنه إله أنعم الله عليك ده ك- ده كلام احنا لما بنشرحه للناس بي- بيستغربوا معظم الناس فاهمين ان بولس قلب الوهيه المسيح بولس قلب التجسد وبولس قلب التثليث على اساس بقى الاباء العظام اللي اخترعوا العقائد دي ما شغلهم راح كده في الهوا اثناسيوس وكورولوس و... وغيره قبل منه وترتليانوس كان بيحاول واوريجانوس كان ماشي في الطريق بس سقط الناس دي يعني عملوا مجهودات كبيره في تطور العقيده المسيحيه ناس فاهمه بولس هو عمل كل حاجه لا ده يا دوبك حط اول صخره اللي هو انه ربط الصلب بالفداء والكفاره ودخول الحياه الابديه بعد كده بقى عباده المسيح الانسان وانه اله مع الله الاب لكنه ادنى منه بعد كده مساواته لله بعد كده اضافه التثليث وبعد كده قعد كيرلس ونستور يتكلموا في موضوع الطبيعه والطبيعتين والتجسد والكلام ده فالمواضيع دي جت متاخره الجملة دي في غاية الأهمية. Paul elsewhere never calls Christ God. فهو النص مش محكم. ممكن الجملة الأخرانية دي تبقى مرجعها للمسيح أو كلام عن الإله نفسه. هل بولس بيقول في أي حتة تانية إن المسيح بيدعى إله أو الله؟ مفيش. يبقى اشمعنى هنا نقول بولس قال عنه انه اله مع ان احنا ممكن نفهم النص بطريقه تانية تمشي مع باقي فكر بولس ولاهوته لاهوته يعني عقيدته اللي هو قدمها في كتاباته فده ده مهم جدا جدا وهو ده ده بيأصل قاعده ان انا علشان افهم اي نص اشوف المؤلف ده فكره ايه عن المسيح من خلال نصوصه المحكمه ما اجيش انا واقول ده النص ده ف- ممكن يترجم بكذا طريقه ال- النص ممكن يترجم بكذا طريقه اقوم انا بمزاجي اترجمها بحسب ما انا عايز اعتقد لا انا اترجمها بحسب اللي انا فاهمه عن بولس من خلال النقد التاريخي لكتاباته وهو فعلا اتكلم عن المسيح ازاي فده تعليق ممتاز انا متاكد ان انا لو دورت لو فتحت برنامج إيه، اللوجوس عندي بس ده انا مش هعمله ولا حتى عايز اعمله خالص حد تاني ي- ي- يشيل الموضوع ده ان النص ده ي- يس- يستحق ان يكتب عنه بحث كامل بمفرده إن انا كنت م- متذكر مناظره حصلت ما بين الاخ محمود داوود ميمو وما بين واحد فلحوس كده مش عارف- ما كانش مصري يعني المهم انه كان فاكر نفسه دارس لاهوت وبتاع بس كان باين على دماغه المنهجيه يعني ايه كان المفروض مناظره عن الوهيه المسيح فراح هو قايل آه، احنا بنستند على الوهيه كلام م- محف- محفوظ يعني هو حافظ احنا بنستند على الوهيه المسيح على كذا نص صريح منهم يوحنا واحد واحد اللي هو في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله ومن ضمنهم روميا يعني دي مفروض من النصوص الإليت الصفوة أهم نصوص عند المسيحيين في الآخر النص ولا حاجة ده خلاف في الترجمة ومفيش علامات ترقيم ف... ف... فكون ان انت يعني ل- في مسيحيين كتير كتبوا آه، كتب في اين قال المسيح انا الله فاعبدوني ارني اين قال المسيح هل قال المسيح انا الله عبد المسيح ويوسف رياض وغيره اي واحد آه، كتير كاتبين في لاهوت المسيح ف... فهم بيحطوا النصوص الاهم ثم المهم فالمفروض ان النص ده من اهم النصوص من اهم النصوص ونص مضروب اي كلام طبعا ده ال- آه، آه، ده التعليق آه، بتاع آه، النت بايبل مش مشكله دي بقى ترجمات انجليزيه يعني هذا الخلاف اللي م- موجود ما بين الترجمات انا للاسف لو لو جبت ال- الترجمات العربي آه، مش هلاقي خلاف ما بينهم ادي ترجمه الحياه ومنهم كان الآباء ومنهم جاء المسيح حسب الجسد وهو فوق الجميع الله المبارك إلى الأبد أمين يعني هو عاوز ي- مش إله لا ده خ- خلاه الله كمان طبعا هو في فرق ما في الكتاب المقدس ما بين إ- إله والله والموضوع ده راجع ل- آه، لأداة التعريف أنا قلت قبل كده إن إن لفظ لفظ الجلالة الله عند المسلمين اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى وبقى- ومفروض الاسماء لا تترجم لكن اليونانيين اليوناني ما فيهوش حاجه اسمها الله فهو عنده المقابل ليها الكلمه اليونانيه ثيوس ودي معناها اله او God with small g وبعدين لو انا رحت ضيف لها اداه تعريف هتبقى الاله فيقوموا هم مترجمينها جاد with capital G اللي هو المقصود به الاله الحقيقي المستحق للعباده والعرب يقوموا مجازا مترجمينه ايه؟ الله. فهنا النص اليوناني اصلا ما فيهوش اداه تعريف. وزي ما قلت ان ده ما فيهوش خلافات ما بين المخطوطات، فين فين النص اليوناني؟ انا حاطط الصوره بتاعته فوق هنا. ده ده ده آه، النص اليوناني من ال UBS ادي هنا آه، θεός ὁ- ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητο- آه، ايولوجيتوس استوس ايونوس ثيوس نكره من غير اداه تعريف مفيش آه، حرف الاوميكرون قبليها فبالتالي هو بانهي حق يترجمها الله يعني طب خليك زي الباقيين ان كنت هتختار الترجمه دي مشيها الها كده زي ما الباقيين مختارين لكن ما في ن- في م- مسيحيين كده بي- بيفجروا كده في ال- في الترجمه في ال- في التحريف ما ما علينا ترجمة الحياة وهو الكائن على كل شيء إلها مباركا إلى الأبد أمين اليسوعية ومنهم المسيح من حيث أنه بشر وهو فوق كل شيء إله مبارك أبد الدهور آه، طبعا الانجيل الشريف التي ولد فيها المسيح الذي هو الله يا سلام يا سلام دي ترجمه فجره ترجمه فجره يعني طبعا الترجمه دي اللي هي الخضره الصغنونه معموله مخصوص علشان المنصرين والمفروض ان هي بقى فيها فيها آه، في الب- في في البدايه عاملين زي ك- ايه يعني دي اسئله المفروض المسيحي بيواجهها ففين لا اله الا الله في الكتاب المقدس انتوا بتؤمنوا بالله اه وده احنا بنقول زيكم لا اله الا الله فهم راحوا عاملين ترجمه فيها كتير من ال... من الاسامي الاعلام اللي المسلمين يعرفوها فالترجمه دي بتقول عيسى مش بتقول يسوع وبتقول يحيى مش بتقول يوحنا وهكذا و- والمصطلحات بقى زي ما المسلمين بيقولوها يقوموا هم مترجمين النصوص اللي فيها المعنى ده لنفس التعبير الاسلامي صراحه فيبقى احنا كتابنا المقدس بيقول زيكم وهكذا فدي تر دي ترجمه تنصيريه هي مش بتتباع عندنا في مصر ما- التنصير ما و- ما وصلش للبجاحه دي لكن في في افريقيا وفي السودان احنا جايبين الترجمه دي من السودان وفي, وفي افريقيا او في بلاد تانية اسلاميه هي اصلا من بيروت بلاد تانية اسلاميه ب- الترجمه دي متداوله كتير جدا جدا يعني فهنا بمنتهى البجاحه يقول لك الذي هو الله معظم فوق الكل له الحمد الى الابد يا شيخ ده, ده انت ربنا ينتقم منكم يا بعض في برضو الترجمة البوليسية ولهم أيضا الآباء ومنهم المسيح بحسب الجسد الذي هو فوق كل شيء إله مبارك إلى الدهور أمين أنا عاوز بس أبص على الترجمة اليسوعية لو ذكرت تعليق هامشي في الترجمة أو حاجة زي كده ولو إني ما أظنش يعني بس مش مشكلة طيب ادي تسعة تسعة أربعة ومنفصلا أولئك الذين هم بنو آه، هم بنو إسرائيل لهم التبني والمجد والعهود والتشريع والعبادة ومنهم المسيح من حيث أنه بشر وهو فوق كل شيء إله مبارك آه، أبد الدهور في ستة دي ممكن يكون متكلم فيها لو ما اتكلمش فيها يبقى هو لا تدل هذه الكلمة على شخصيات لا، طيب ما اتكلمش اترجم ون- ونفض لان في في مشكلة هنا طيب ما علينا ف- معظم الترجمات ال- العربية ما بت بتعدي الحاجات دي في ساعات في ساعات ترجمة الفان دايك بتكون ترجمتها كنص عربي ترجمة بتكون هي الصح الباقي كله غلط ده ساعات بيحصل الغالبية ان الفان دايك غلط الباقيين كلهم صح ده في المشاكل الترجمة وكده وفي ساعات كلهم بيجتمعوا على الباطل مفيش مشكلة انا قلت قبل كده ان ده بالنسبة للناس اللي بيحبوا يحشوا كتاباتهم بصفح طويلة ترجمات عربي وانجليزي وفرنساوي والماني وهندي واسباني ويكرر النسخة 3 4 5 6 70 مرة مش مشكلة لكن انا انا دايما بقول الفيصل في النهاية م... لو كل الترجمات اجتمعت على الباطل يعني زي نص يوحنا واحد واحد في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله ما فيش غير ترجمات شهود يهوى هي اللي بتترجم النص الجزء الأخير وإله كان الكلمة أو the word was divine أو the word was a god مش capital G طب هل معنى ان كل الترجمات المسيحية التانية اللي على وجه الكرة الارضية الترجمة المطبوعة اتفقوا على ان دي الترجمة ده بيخلي الترجمة دي فعلا هي اللي صح طز فيهم كلهم مش مهم ليه ان احنا بنرجع للاصل النص اليوناني وبعدين نرجع لتاريخ ترجمة النص ما عندنا ترجمات عربية قديمة قبل الطباعة عندنا نص قبطي نص سرياني نص كذا ترجمات قديمة هم هيجوا بعد كام ألف سنة يترجموا النص ويتفقوا عليه ويتجمهروا على الباطل وبعدين يقول أصل الترجمات قالت كده بقى صح لا طبعا في في تاريخ الاخ ربنا يكرمه عثمان كرم عثمان جاي جايب لنا دل- ترجمات عربي مطبوعه انا قلت قبل كده عن ترجمه الفان دايك م- ترجمه الفان دايك ما تعتبرش هي اول ترجمه عربي اتطبعت ده في قبليها اتطبع ب 300 سنه بس ما كانش اتصرف عليه وما كانش اتطبع واتنشر واتدعم ماديا البروتستانت لما جم عملوا الترجمه الترجمات دي زي تر- ترجمه طبعه روما سنه 1591 ولا طبعه ريتشارد واتس سنه 1822 الترجمات دي ما اتدعمتش ماديا كانت غاليه وكانت كبيره ومش عارف مين لما جم بقى عملوا الفان دايك الكاثوليك جم علقوا في ترجماتهم على اللي عملوه البروتستانت لما جم يترجموا الفان دايك ان هم رخصوا اثمانها وحلوها في انظار العامه كاتبين كده في الترجمه الكاثوليكيه والترجمه ال- و- والترجمه الاباء الدومينيكان والترجمات الكاثوليكيه القديمه العتيقه دي فيعني الفان دايك دي ما تعتبرش اول ترجمه في قبليها وفي قبل الترجمات دي قبليها مخطوطات وهكذا طب المهم يعني ان الخلاف في النص ده في الترجمه مش بيظهر في العربي لكن هو بيظهر في الانجليزي في ترجمات انجليزي كتير في هنا بيقول في ال ACV ده انا مش فاكر هو ايه مش مهم يعني الامريكان حاجه version وال CEV Contemporary مش عارف مين وال Good News Good News Bible ايا كان ال- ال- الحروف دي ب- بقدر ادور عليها في ال في ال e-Sword ادي ACV واجيب Bible و information دي آه، مش مكتوب عليها هنا اهو a country a conservative version a conservative version دي اسمها ترجمه انجليزي مش مهم يعني ب- بقدر اجيب معلوماتها ما بقعدش انا احفظ الاختصار ده معناه ايه المهم ان ترجمه ال ACV دي بتقول and from whom is the Christ according to flesh خلي بالك هنا يا شيخ احمد هم حاطين according to flesh ما بين قوسين رغم ان هي من من قلب النص لكن هو ال- هو عارف ان ده تعليق من بولس فراح هو حطه ما بين قوسين عشان يتفهم كده في فرق في الترجمات ان هو يحط الكلام ما بين قوسين م- م- مدورين كده وفي فرق ما بين انه يحطوا ما بين قوسين مربعين او معكوفين زي ما بيقولوا اللي ما بين قوسين مربعين هو ده اللي بيبقى, بيبقى اضافه او خلاف ما بين المخطوطات او حاجه زي كده لكن هو لو حطه ما بين قوسين دا- دائريين غالبا ده بيبقى اصيل في النص لكن هو فعلا في النص جاي على هيئه تعليق في وسط الكلام فهو كان بيحطه ما بين قوسين عشان يبان نفس المعنى يعني المهم هنا بيقول whom uh, and from whom is the Christ وبعدين God who is over all is blessed into the ages ففصل إن, إن, إن كلامه عن الإله وكلامه عن المسيح في ترجمة ال CEV برضه بيقول I pray that God who rules over all will كذا كذا GNB وال NLV وال NWT دي ال New World Translation اللي هي ترجمة شهود يهوه وبرضو عندنا منها نسخة لا هي دي دي نسخة انجليزي بس في اخوة ربنا يبارك لهم اللي هم على موقع إيه، موقع مكتبة المهتدين لحوار الاديان انا حاططها انا آه، في النسخ دي منطقة جمعية الكرارس ايه دي لا سيبك من ده آه، آه، شكلي حطيت ما ما صنفتهاش هنا موجود هنا شهود يهوى اهو انا ازاي حطه هنا يا راجل ده كنز ده يتحط هنا ده م- ده الكتاب بترجمة العالم الجديد عربي عربي في عربي وانجليزي النسختين مع بعض تمام فالمهم يعني ان في بعض الاخوه دي معلومه م- موجوده متاحه للجميع ترجمه شهود يهوه بالعربي والانجليزي تتحمل من على مكتبه المهتدين لحوار الاديان أع- اعتقد ان هم عاملين عاملين خ- خدمات فيها جامده يعني تفتح يوحنا كده تفتح لك على يوحنا هنا دي ابرز الاختلافات ان هم هنا لما جم ترجموا يوحنا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الها ده بحسب دي ترجمتهم العربيه للنص الانجليزي للنص الانجليزي بيقول بيقول كده ادي New Worlds Translation برضو نفس الحوار الخرايط الغريبه بتاعتهم دي فكنت بقول ان في الترجمه اللي هي ال New Worlds Translation دي الاخوه آه، جابوا ليها آه، نص آه، بالعربي وموجود على مكتبه المهتدين لحوار الاديان اللي عاوز يحملها المهم ان هي ف- فيها النص آه، بالانجليزي بيقول God who is over all be blessed forever طبعا انا أنا عاوز اشوف فيها بس آه، لو في العربي النص ده موافق لل... للانجليزي بس تستحملوني دقيقة هنا ال... هنا عن- عاملين ال- الاصفار بي- بتدوس عليه على طول بيفتح على الكتاب يعني روما هنا فتح على رسالة بولس لأهل روميا هنا ادي تسعة هنا الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والشريعة والخدمة المقدسة والوعود الذين منهم الأبناء ومنهم آه، تحدر المسيح بحسب الجسد ليكن الله في نقطة ليكن الله الذي هو فوق الجميع مباركا الى الابد انا اتمنى ان الترجمه دي لو الاخوه يقدروا يجيبوها ياخدوها digital ويحطوها لل e-Sword ويحطوها لترجمات ال- البرامج اللي بيستخدموها في ال Paltalk والحوارات دي انها تبقى ترجمه ممتازه بحيث ان انت تقدر تقارن ما, ما بينها سريعا يعني طيب يبقى يبقى فعلا النص ده هو يعني ال- انت قصدك مقتطفات معليش من- صغيره يعني تصيب الهدف صايب الهدف تكون جاهزه طيب هذه لما تجهز بطريقه بحيث انها ما هم الاخوه انا م- انا اصلي لسه الترجمه دي ما كانتش متوفره الكترونيا احنا ما بنتعبلهمش في تجهيز برامج لمقارنه كتبهم وكده هم بيجيبوا لنا ال- الكلام ده جاهز ديجيتال مكتوب على مواقع احنا يا دوبك بننسخ وبنحط في قواعد بيانات تدخل في البرنامج يتقارن كجداول نقوم مقارنين نعرف التحريف اللي حاصل ما بين الترجمات على طول فهو لسه هياخد شويه وقت ان دي ترجمه لسه جديده نازله عربي كم ياخذ وقت الوقت كم يعني؟
والله مش عارف مش عارف انا في- ما هو قله الامكانيات البشريه ولا ايش؟
اصل الموضوع لو هيتعمل لو احنا هنعمله من الصفر هيحتاج ان انا اكتب الترجمه كلها ممتاز وده كتاب كبير العهد الجديد ده كتاب كبير وبعدين هبتدي اقسمه نصوص واجدوله وبعدين هياخد وقت طويل كم الطويل؟ يوم لا ياخد ياخد مثلا شهرين ثلاثه من العمل المتواصل من طيب ومن العمل المتواصل ها وهل لو يعني معليش يا أخي، مش مشكله هل لو تفرغت له تعتقد انه اهم؟
لا لا لا ليه؟
لان انا عندي اللي يغنيني من ترجمات تانية معموله كده اصلا لا أنت- يعني هي ما فرقتش معايا كتير على دي لا، لا.
بقارن ما بين ست ترجمات يبقوا سبعه ما فرقتش لا كتير لا لا عشان انا افهم علشان في يعني اللي- اللي ابغاك تركز معي ما هو الافود للامه في هذا المجال في هذه اللحظه؟
مجال ايه مقاومه التنصير ده نعم.
هو لا انا شايف آه، ال- مجال إع- اعداد ال- ال- المناهج لتدريب المسلمين على مقاومه يعني التنصير اللي هي اكاديميه تعليميه اه في- ده ده اهم حاجه لكن دي كماليات للباحثين طيب جيد. يعني واحد هذا زي الصف- حالاتي هو اللي هيستفيد الص- الصف الثاني هذه الت- آه، الصف الثاني آه.
المرحله الاولى
المرحله الاولى أي، الاعداد المناهج انا انا اعتقد ال- بتبقى بش- بشكل اساسي ال- ال- التعليم ال- الاسلاميه الرئيسيه يعني اعداد مسلم فعلا بعد كده يعني ك- كاول مرحله في موضوع مقارنه الاديان بتبقى كلها حاجات تعريفيه تعريفيه بما عند الاخر كتابه المقدس واقسامه عقائده و- ونبذات عنها وهكذا مصادر اللي بياخد منها الدين وهكذا دي بتبقى المرحله الاولى المرحله الاولى تعريفيه اه ده على اعتبار ان جاي لي اصلا مسلم مسلم عنده عقيده و... و... و- وعنده اداب طلب العلم وعنده اداب الحوار اللي منصوص عليها في القران طيب هذا بالن- طيب لو لو كان عام غير مسلم يعني يعني واحد عادي إيه يعني ما قصدي لا ت- تنحصر النظر على مصر فقط لو حبيت لا انا أعلم- اقصد مسلمين بشكل يعني عام خلينا نكون اكثر وضوحا لو زي هذا ماذا يخدم بمشروع الحوار اللي سوى في المانيا الملزمه دي لا لا لا لا العموم المشروع اللي نتكلم آه.
عنه، ماذا يخدم في مشروع الحوار اللي حيكون في اسبانيا طبعا اللي عليها لغط كبير ليه؟ لعمله ملك السعوديه مع باب الفاتيكان وحق اسبانيا وحق ربما لا ده هيفيد كتير طيب إيه لا ما الذي نقدمه فهمتني ها هل نستطيع ان نستطيع مع رغم الدائره الضيقه والاستفاده ان ندخل من هذا الباب ونامن شرهم السعوديه على سبيل المثال واحد
انا مش فاهم بالظبط المع- المقصود ده مسوين شيء.
اكاديميه للحوار مع الاديان ايوه صارت مقرها في اسبانيا اه وانتقلت الى آه، رخصوها الان في النمسا آه.
النمسا زي النمسا وبداوا الان يدعوا الباحثين والمهتمين في هذا المجال ليجلسوا كلهم على حوار المسلمين والنصارى اه ماذا يقدم زي هذا الاشياء لا ده هي- هيقدم آه، ثقافة علمية كبيرة جدا هيكلم المسيحي على بصيرة ونور ما يعرفش يضحك عليه في الحوار ما يعرفش يدعي ان هو عنده شيء او ما عندوش شيء والمسلم مش دريان انت اوراقك كلها مكشوفة قصادي طيب، ممتاز هل- هل تعتقد ان هذا من الاولويه انا اعتقد ان بالنسبه للحوار الاسلامي المسيحي من الاولويات لان من اولويات التنصير ان المسيحي يدعي انه زي المسلم فبالتالي من اولويات ان احنا نعرف فعلا عقائده شكلها ايه وكتبه شكلها ايه وهكذا لان ده المدخل اللي بيدخل بيه لل- للمسلم انا كتابي مش محرف وانت قرانك غلطان في كلامه عن الكتب السماويه السابقه انت قرانك بيفتري علينا او ان احنا مش زي ما انت بتعتقد فبي... فالقضيه من بدايتها خداع ده اساس الحوار ال- ال- المسيحي من ناحيتنا هل م- لو مثلا اكاديميه الكترونيه هل ممنوع من النظام المصري؟
لا مش ممنوع لا كيف مش ممنوع؟ ابغى ترخيص نظامي انا بتكلم عن نظام ممكن تجيني اخر لحظه كذا كذا تك اقفل ال-
لا ده محتاج بحث قانوني يعني نشوف واحد قانون شوف- يرخصها شوف البحث اذا كانت هذه ممكن تصير تسجلها في جنوب افريقيا وهي مع عند النصارى تسجل تشتغل
ربنا ييسر ان شاء الله
الله يوفقك.
محتاجه بس بحث بحث قانوني يعني ايوه اول اول بحث القانون هذه لعبه الزمن ذا لعبه السعوديه تتذكر لما بعد بمصر اول ما جاء التغريب في مصر بداوا إيه؟ الشريعه والقانون بعدين الشريعه صار يروح دعوه داعيه والقانون هو اللي يتعين في المحاكم الان بدات نفس ال- القصه القديمه اللي في مصر بدات في السعوديه الان صارت المسميات ثمان جامعات جديده اسمها الشريعه والقانون بداوا ياخذوا ك- خريجين كليه الشريعه يعطوهم التعاين لامريكا وكل مكان ماجستير بالقانون علشان يقول لا احنا عاوزين انه اسلم القوانين الدوليه وبالنهايه ح- حتغير مفاهيم كثيره
الله المستعان الله يصلح الحال اكمل اكمل يا شيخ استغفر الله.
هو الم- ال- المفروض كده احنا آه، وضحنا كده ان المشكله اصلا ترجميه وفي ترجمات كثيره ما بتأيدش اللي موجود في الترجمه العربيه في بس تعليق ان ان الصيغه دي اصلا اللي مفروض آه، بولس بي- بيتكلم بيها اللي هي ال- ال- ال- الديكسولوجيه دي دي مكرره معروفه عند اليهود في العهد القديم ففي نص موجود في المزامير 41 13 بيقول مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد ده اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص إن هو اه برضه فنفس ال... يعني هو كانه لما ذكر امتيازات بني اسرائيل في الاخر راح خاتمها بدعوه او بصيغه عن الاله اليهود المفروض عارفينه لكن النصارى بقى اساءوا ترجمتها ففهموا ان ده بيتقال عن المسيح مش بيتقال عن الاله فهو في المزمور 41 13 مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد وبرضه في لوقا 1 68 مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وكان يعني الصيغه دي مبارك الرب الكائن على كل او أي ايا كان دي صيغه معروفه في بقى الفقرتين ال ال الطوال دول انا مش هقدر اشرحهم دلوقتي لكن انا كنت اتكلمت عنهم قبل كده ان دول في نطاق ان النص ده مش محكم المعنى ده متشابه فبالتالي هم قالوا في مراجعهم ده بولس عمره ما قال عن المسيح انه اله فبالتالي دي من ضمن النصوص اللي احنا بنقدر ناخد منها عقيدة بولس انه ما قالهش المسيح في اعمال الرسل 14 من 8 ل 18 اللي هو الرجل العاجز في لسترة وبعدين قالوا ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا الينا فراح هو نقد الفكر ده الوثني اللي بيقول ان الاله ينزل ويعيش على الارض كانسان فراح قال لهم نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها برضه في في اعمال الرسل إيه، لما دخل على ال- على الوثنيين في اريوس باغوس لقى مذبح مكتوب عليه لإله مجهول أو إله احنا مش عارفينه أو المقصود إن الإله ده ملوش شكل ليس كمثله شيء مش قادرين نعمل له تمثال عشان نحطه على المذبح فهو بيقول لهم الذي تتقونه وأنتم تجهلونه ومش عارفين شكله ده هذا أنا أنادي لكم به فهو في الآخر يعني هو بيتبنى نفس فكر اليهود عن الإله لكن ما بيقولش لا ده المسيح إله ومع الروح القدس وتثليث وتجسد الكلام ده آه، غير موجود طيب وفي الاخر في نص صريح في رساله بولس لاهل افسس ان قال صراحه ان الاب هو اله المسيح في نصوص تانية بتقول إيه اللي هو لنا إله واحد بس أنا م- مظبط هنا خليه نيو تستمنت أهو في كورنثوس الأولى 8 6 لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء فهو الإله عنده هو الآب تمام خلاص المرة الجاية هنبتدي بقى نتكلم عن إيه، هو هيبتدي مرة تانية هو فتح الباب يعني الدباء النصين دول دباجة انه بيتكلم عن الاسرائيليين وبعد كده هيجي يتكلم بقى عن تأصيله بان اليهود ليهم التبني وليهم العهود وهيرجع مرة تانية يتكلم بقى عن العهد في سفر التكوين و- واسحاق عليه السلام وابراهيم عليه السلام وهكذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك